الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعلموا أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخل معهم في حرب في هذا اليوم لانتصر عليهم تأكد من دي مش أنا اللي بقول ربنا الآن قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار الغزوة دي لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار وقال سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو انهم قاتلوا لانتصروا ال 1400 على 7000 ولكن ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية واحنا هنجيب سيرة الحديبية لأن الله سماه فتحا نزل في صلح الحديبية قول الله جل جلاله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى مكة يطلبون منهم الإذن لرسول الله وأصحابه أن يدخلوا ليؤدوا العمرة محرمين ليس معهم إلا السيوف في أغلالها سلاح العربي العادي اللي بيمشي بيه معاه سيف أو خنجر في جنب ماشي طول الوقت بيه ده الطبيعي العادي ورفضت قريش واستعلت وطغت وتكبرت وتجبرت أيها الإخوة لا أريد أن نخوض في التفاصيل قصة طويلة جدا لكن فقط الإشارة إلى بدأ الصلح جاء سهيل بن عمرو وأتوقف لمحة سريعة لما رأى المسلمون سهيل بن عمرو يأتي مع سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال المسلمون هذا سهيل بن عمرو ومعه عثمان بن عفان قال رسول الله هذا عثمان بن عفان ومعه سهيل بن عمرو الإسلام يعلو ولا يعلى ازاي تقولوا اسم سهيل قبل سيدنا عثمان انا عايز اقول لك انت أين غيرتك على الإسلام أن تذكر في مساجدنا في هذه الأيام أسماء الكفار ويعتز بهم ويستعلى بهم غيرتك على الإسلام اسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى ولا يعلى الاستعلاء والاعتزاز بالدين وبأسماء أهل الدين إكرام أهل الدين توقير أهل الدين وإنني أسوق هذه في هذه الأيام لأن الحملة الإعلامية الشرسة القذرة التي حورم فيها الدين الدين وأهل الدين آتت أكلها في أوساط عامة المسلمين نحن نريد عملا جادا مهيبا لإعادة توقير الدين وتعظيم الدين وحب الدين في نفوس عوام المسلمين وأهل الدين وحب أهل الدين وتوقير أهل الدين وعدم التجرؤ على الدين ولا على أهل الدين بحاجة إلى عمل مهيب من أهل الالتزام وأهل الدعوة بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون ذل ولا خضوع ولا تقديم تنازلات وإنما بالحكمة والموعظة الحسنة أيها الإخوة الإسلام يعلو ولا يعلى اللهم أعلي راية الإسلام ومكن للدين ولأهل الدين جاء سهيل بن عمرو ولما رآه رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن لما قالوا سهيل قال قد سهل أمركم خلاص ربنا هيسهلها قد سهل أمرهم وبدأت المفاوضات ووصلوا إلى درجة كتابة العقد كتابة وثيقة توثق هذا الاتفاق وجلس سيدنا علي بن أبي طالب ليكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أنا لا أعرف من الرحمن الرحيم بل اكتب باسمك اللهم لاحظ أولا أنك حينما تكتب أو تقرأ أو تتكلم إياك أن تبدأ إلا باسم الله حتى لو كان الاتفاق مع كافر أو فاجر أو منافق أو مشرك أو عدو النهاردة أنا بلاقي بعض الناس بيتحاشى انه يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يجيب آية أو حاجة يتشم منها ريح الدين ليه؟ في التعامل مع هؤلاء المنافقين أو غيرهم أو المحادين والمعادين ليه اعتزازك بدينك وثقتك بأمر الله وثقتك بالنصر أيها الإخوة إننا بحاجة إلى إعادة هذه الثقة تملأ قلوبنا لو قرأت التفاصيل ولعلها تأتي في درس قادم ان لما سهيل بن عمرو اعترض وسيدنا علي بن ابي طالب قال والله لا امحوها مش هشيل كلمة الرحمن الرحيم والصحابة حواليه لا تمحوها والتاني يقول له اياك ان تمحوها والثالث يقول ولمن ارضى الدنية في ديننا والرابع يقول المنظر ده نفسه ارهب المشركين رغم انها في الاخر الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم محاها بس كان المقصود ان المشركين يشوفوا المنظر ده ويسمعوا الكلام ده ولذلك سيد سقيف عروة بن مسعود لما شاف المنظر ده رجع قال للمشركين ايه قال لهم والله لقد اتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه فلم أرى ملكا كملك محمد ولا عزا كعزه بين أصحابه ولم أرى رجالا كرجال محمد لا لا ده عروة بن مسعود ده كان ابن أخوه المغيرة بن شعبة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان قاطع طريق قبل الإسلام فلما أسلم كان هو اللي واقف بيحرس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعروة بن مسعود بص له كده وقال له آه اي غدر كان سيدنا مع... آه المغيرة قبل الاسلام خرج مع 12 لمصر وبعدين اختلف معاهم رايحين سياحة فقتلهم قتل ال 12 فكان لسه بيدفع ديتهم عمه فقال له اي غدر فلما شافه واقف على رأس النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيحرسه وعروة, وعروة بن مسعود بيتكلم وسهيل بن عمرو بيتكلم والمفاوضات جارية وسيدنا المغيرة واقف ايه ساكت الواد ده ما يسكتش في المواقف دي ايه اللي مسكته ده عمر بن مسعود بيقول الاسلام هي دي الدعوه اللي انا بقول لكم عليها الاسلام رباه ادم واقف فوق راس النبي يعمل ايه ما يتكلمش الا باذن الاخلاقيات والاداب والقيم والاصول اللي افتقدها كثير من شباب المسلمين الشاهد ايه هذا من النصر وهذا من الفتح انا كنت بقول في غزوه احد لئن كان المسلمون هزموا في غزوه احد فان الفوائد التي خرج بها المسلمين من غزوه احد هي اعظم انتصار اعظم انتصار انتصار لا يقل عن الانتصار في اي غزوه من الغزوات الانتصار العسكري الانتصار في غزوه احد كان انتصار نفسي وتربيه كذلك في صلح الحديبيه ربنا سماه ايه فتح ليه كانت الفوائد من الفتح ده فوائد عظيمة جدا احنا لو درسنا وذاكرنا واستخرجنا الفوائد وتعلمنا النهاردة ازاي نمشي بيها انا كنت لسه بقول اول امس ان ان الدعوة دي تسير على سنن سنن كونية ثابتة سنن ربانية لا تتغير ولا تتخلف ولن يستطيع أحد حمل هذه الدعوة والسير بها إلا إذا عرف هذه السنن وواكبها ومن لا يعرف هذه السنن يخطئ يخطئ قال الله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين السياق ده مرتبط ببعضه معرفة هذه السنن لو عرفت السنن الكونية والسنن الربانية في صلح الحديبية كيف صار ايه هو الانتصار والفتح في الصلح ده تقدر تحمل النهاردة طريق زي ده للوصول إلى فتح زي فتح مكة بس الأمر يحتاج زي ما قلت كده أن السنن تستمد من القرآن من الكتاب والسنة لكن إسقاطها على الواقع لا يصح إلا لأهل العلم والخبرة قلت احنا محتاجين في هذا الزمان في هذه الأيام إلى استنبات قيادات جديدة خلاص عايز المشايخ الكبار يطلعوا حد جديد بقى ذو عقلية فزة موهبة شباب جديد ملهم قلت لقد مضى عهد الرجل الملحمة الذي يجيد كل شيء ويتقن كل شيء ويقدر على كل شيء نحن في زمن العمل المؤسسي فريق متكامل انتوا يا شباب بتعملوا ايه انظروا الى صحابة رسول الله في هذا الصلح صلح الحديبية علي يكتب عزة وابو بكر يفهم عمر وعمر يدني سيفه من أبي جندل ويقول له إنما دم أحدهم دم كلب آه خلص يا عم خلينا نخلص بقى في ليلتك دي خلص خليها تولع ده سيدنا عمر بيقول بيقول لأبي جندل وأبو بصير يخرج إلى حرب عصابات على الساحل بعيدا عن شروط الصلح وام سلمة تشير على رسول الله لكي يتبعه الناس كل واحد له دور وكل واحد له عمل ده بيشير وده بينفذ وده بي بيس بيعدل وده بيستدرك وده بي انت بتعمل ايه لازمتك في الدنيا دي ايه قدمت للدعوه دي ايه خدمت التمكين بايه فينك بس قاعدين نتنطط على بعض ونقول ده ساكت وده ما اتكلمش وده عمل وده سوى ما توريني انت انت فين وبتعمل ايه هذا ما نحتاج في هذه الأيام استنبيا- استنبات قيادات فكرية جديدة تكون فريق بحيث هذا الفريق يقود يقود انت بتقول دول راحوا فين يلا استلم قود انت وريني هو ده اللي اثمر او خرج خرجنا بيه من صلح الحديبيه خرجنا من صلح الحديبيه بحاجات كتير جدا لكن انا مش عايز اطول عليكم الليله دي ليله الجمعه علشان نتكلم بقى عن صلح الحديبيه في نقاط واحد اثنين ثلاثة أربعة بالتفصيل مش شرط بقى بني مجدول زي ما قال في المنطقة يعني يبقى في في في, في أبو رواش في المنشية في ناهية في كرداسة في هيبقى إن شاء الله وإخوتي أنا أحبكم في الله بس أنا عايزك تطلع من كلمتين بتوع الليلة دي دول بحاجتين اتنين الحاجة الأولانية تب إلى الله قل تبت تب إلى الله واستحي من الله لكي يختم على صحيفتك بالقبول اهتم جدا بالأمر ده اهتم جدا يا ترى صحيفتي لما بتعرض على الله ربنا هيختم عليها بايه الأمر الثاني إذا جاء نصر الله والفتح كن على يقين إن النصر جاي في الطريق بس انت اللي معطل انت اللي حاطط طوب في الطريق انت اللي قاطع ال- القضبان بتاع القطار بتاع النصر اصلح نفسك و لابد من ان يكون امر التمكين للدين في عقلك شغل شاغل قضيه وهم أريدك يا عم رضانا أن تتخلص من هم تحضير خطبة وتحضير درس وعدد الحضور مش ده الموضوع موضوع موضوع التمكين للدين ولأهل الدين كيف يكون وماذا أقدم له أحبكم في الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب